والابن والروح القدس الاله الواحد امين آية جميلة تبتدي بكما برضو قال عليها ربنا يسوع حاجة تهمنا قوي قال دي فيها كل حاجة الآية اللي بتقول إيه كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا دي موجودة في لقا ستة ومتى سبعة في متى سبعة بقى كمالتها هذا هو الناموس والأنبياء يعني كل العهد في كل الكتاب المقدس عاوز تلخصه من الناحية السلوكية الآية دي تلخصه فتعالوا بقى ننشغل بالآية دي نشوف ازاي ربنا حاطط كل الوصايا اللي بيننا وبين الناس في آية واحدة قال دي فيها كل حاجة كل كما بس هي في متى كل ما تريدون بس هي هي نفس المعنى كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا ما ننساش دايما أبونا أنطونيوس عندنا نبهنا مرة زمان وإحنا شباب قال عارفين الناس بتعمل إيه بتعمل عكس الآية دي بتعملها إزاي بتقول كما يف بتشيل كلمة واحدة بس بتشيل كلمة إيه تريدون فتقول كما يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم كل الناس بتعمل كده بس هي فرق كلمة هي مش كما تريدون احنا ماشيين على كما يفعل طبعا تتغير المعنى خالص يعني ايه بيزعق لك زعق ويكسر عليك يكسر عليه واخدين بالكم انما تحب يعاملك ازاي تقوم انت تعامله دي بقى قصة تاني خالص مختلفة اختلاف جذري كلمة تريدون دي تغير القصة تماما عشان نحفظ شوية قواعد هنمشي ألف به ت نحط الألف الأول قلت كل كلمة كم كلمة كده الألف تعلمنا احنا عاوزين الناس يعاملونا ازاي انت بتحب الناس يدولك اهتمام ويدولك احترام ويدولك انصات على الاقل طبعا الالفات دي تطلع شغل كتير قوي فكروا فيها فينا حد يحب يدخل اي مكان الناس ما تهتمش بيه طبعا لا انت تحب ان اي شخص تقابله يهتم بيك طيب انت في المقابل المفروض تعمل ايه تهتم بكل شخص تقابله هي القاعدة كده كما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا به انت عاوز مراتك تهتم بيك تفكر ازاي اهتم بيها انت تحب زمايلك يهتموا بيك اهتم بيهم اذا كلمة caring دي اهتمام قبل ما تطلبها من الناس وكلنا بنطلبها من بعض اطلبها من نفسك طالب نفسك الأول القاعدة كده افعل ما تريد الناس أن يفعلوا بك الاحترام محدش فينا طبعا يحتمل انه لا يعامل باحترام والاحترام ده ايه من اول البشاشة والابتسامة وال shake hand وال... الكلمة الطيبة أشكال كتير جدا شوف ربنا يسوع له المجد طبعا اللي ينطبق عليه الكلام ده perfect ربنا طبعا ربنا يسوع كان دايما يمشي على الآخر وحواليه مئات وألفات فجابوا له ناس بسطة كده إيه تجيب شوية أطفال عاوزين ياخدوا بركة لغاية دلوقتي كده إيه في الكنايس الزحمة تلاقوا كده أم جايبة عيال يبوسوا الصليب بس يبون. ويبقى أبونا مشغول قوي إنما معلش العيال لا هتفهم وعظ ولا هتفهم كلام انما عاوزه تبوس الصليب فالتلاميذ فكروا بالطريقه ايه العمليه مش وقته سيبكم العيال وراه معجزات وراه وعظات وراه حاجات مهمه فالمسيح له المجد انتهرهم ويقولوا خدهم ده قبل ما يقول كده يقول احتضنهم خلي بالكم المسيح خد الاطفال في حضنه ووضع يده عليهم وباركهم وبعدين قال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي فالمسيح له المجد حس بالطفل الطفل اللي احنا فاكرينه مش حاسس هيفرق معاه الاحترام الطفل شاف يسوع المهم قوي ده اللي كل الكبار بيجروا وراه بيلعب في شعره بياخده في حضنه وبيطبطب عليه فلازم هيطلع يحب ربنا جدا يبقى الاحترام قبل ما تطلبه من الناس طالب نفسك بيه هل تحترم كل شخص هل بتحترم الفراش اللي مدخلك القهوة هل بتحترم البواب هل بتحترم المكواجي هل بتحترم الشرطي الشرجي ولا دايما في بالك ان دول انفيريور يعني اقل منك ثقافة ولا لغة ولا ولا فلوس ولا طب انت بتزعل ليه لو ما احترموكش بقى ما انت ما احترمتهمش انما كما تريد ان يفعل الناس بك افعل بهم انت ما تريد من الناس احترم كل الناس هتلاقي نفسك تعامل باحترام في الاخر انصات انصات ده دلوقتي علم علم طلع دلوقتي اسمه ال active listening احنا فاكرين نسمع يعني اه اقول اسمعك لا ده قصه كبرت قوي دلوقتي ده ليها كتب قد كده ومراجع وناس واساتذه جامعه شغلتهم الحته دي يعلموا الناس يعني ايه ينصت ده فن في علم النفس النهارده والعلوم الانسانيه لانه في فرق حتى عن انصات وانصات في انصات آه يعني مش عايز اقول لكم اسماء كده لسه سامعها هتعقد يقول لك انصات إجمالي وإنصات جزئي وإنصات انتقائي وإنصات تعاطفي وإنصات إيجابي صدقوني دي أنواع في الكتب يا عم احنا بنسمع وخلاص إنما المقصود في ناس ما بتسمعش أساسا في ناس ما بتديش ودنها لحد طيب شريك حياتك عاوز يقول حاجة تديله ودنك تديله وقتك تهتم وانت بتسمعه ابنك عاوز يحكي لك حكاية وقد يكون طفل وحكاية كلام كلام عيال يعني ما انساش أب عجوز قال لي كده أب كاهن يعني قال لي حاسب على أولادك الساعة اللي هتحرمهم منها وهم صغيرين هتدفع ثمنها سنة وهم كبار يعني ما تحرمهمش من ساعة وهم أطفال لأنه هتخسر حاجة بينك وبين ولادك لأنك ما رضيتش تسمع له القصة الساذجة اللي بيحكيها مش فاضي مش فاضي مش فاضي طب وبعدين في الآخر أنا قريت قصة مزعجة في أحد الكتب المترجمة اسمها لغات الحب الخمس مع الأطفال لا واحدة كانت من بيت كويس قوي وبعدين دخلت في إدمان وضاعت وانحرفت وكانت شغلانة لولا ما رجعت وبعد كده بيحللوا لقوا غلطة غريبة قوي في طفولتها مش لاقيين حاجة تخلي مستقبلها ينحرف للدرجة دي يعني وهي شابة قالت لهم وانا طفلة من ثلاث لمثلا سبع سنين على قد ما انا فاكرة كنت كل شوية اروح لماما اقول لها ماما تعالي العبي معايا تقول لي مش فاضية القصة دي اتكررت مئات المرات فانا حسيت ان انا ملياش لازمه ماما مش فاضيالي ماما مش فاضيالي دي بقى خلتها بعد 15 سنة إنسانة تايهة في الدنيا تصوروا ما لقوش حاجة تاني غير الحتة دي تفسر لهم ليه ابتلعها الجنس والإدمان والحاجات دي ما لقيتش حد يسمع لها والأم طبيعية وزي الفل ومش فاضية دي كلنا بنقول مش فاضيين بس حاجة طلعت تخوف طب انت كمان لما تحس بالوحدة ده انت هتلاقي نفسك نفسك حد يسمع لك هتلاقي في لحظة كده عاوز حد تحكي له اللي جواك عاوز تطلع اللي جواك طب بتدي ودنك للي بيتكلم ولا لا بتهتم باللي بيشكي ولا لا على الأقل بالقريب بالك لو عملت كده مع البعيد كمان ده يبقى كل الناس يعني يوم ما انت تحتاج تتكلم هتسمع لك لأنك انت بتسمع لهم كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به نشوف البيت قول لنا إيه البه ممكن تعلمنا كم حاجة أولا البساطة مش أنت تحب الناس تتعامل معاك ببساطة أظن كلنا ما بنطقش الشخص اللي إيه اللي متنشي اللي, اللي ما تبقاش فاهم له كده يقصد إيه وتبقاش عارف تريحه ازاي وترتاح قوي للشخص البسيط التلقائي محدش فينا ما يريحوش البساطة والتلقائية والبراءة طب انت ليه معقد المسائل بدل انت ترتاح للبساطة ليه ما تبقاش بسيط مع الناس ليه تبقى متكلف ليه تعمل من الحبة قبة ليه تأول الكلام مية تأويل ليه ما تاخدش الامور ببساطه بدل انت مستني الناس تعاملك ببساطه انت بترتاح لما يكون اللي قصادك ستريت كده وبسيط كما تريد ان يفعل الناس بكم فعلوا هكذا انتم ايضا به مستني من الناس بساطه خليك بسيط مع الناس be yourself وعبر بطريقه مباشره وخليك تلقائي طبعا بحكمه لكن يعني خليك بسيط تلاحظ ان الاطفال عاده لهم قبول اكتر من الكبار لان الاطفال عندهم بساطه طبيعيه بساطه طبيعيه حتى لو غلط محدش بيعول عليه قوي انما الكبار ده كان يقصد اصل وفصل فالواحد يقعد ايه يحسوك في المساء من الحاجات التانية اللي بنطلبها من كل الناس تقول له طول بالك بطء الغضب مش كده كلنا في تعاملاتنا بالذات الريليشنز القريبة بنطلب من اللي قصادي انه يطول باله طيب انت بتطول بالك ولا لا بطء الغضب انا حطيتها زي ما اتقالت في الكتاب بطيء الغضب ليكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في الكلام مبطئا في الغضب في ايه تانية تقول بطيء الغضب خير من الجبار طب اذا كنت انت يريحك ان اللي قصادك يبقى نفسه طويل ليه ما يبقاش نفسك طويل انت احيانا ما تبقاش عارف توصل اللي جواك فمستني اللي قصادك يطول باله او انت متاخر في استجابه الطلب مستني اللي قصادك يحتملك في الظروف طب انت بتحتمله ولا بتتنرفز على طول طب انت بتتنرفز وما تطقش حد يتنرفز هي بيحصل كده الواحد يبقى عصبي وغضوب وبعدين ما يستحملش حد يغضب قدامه الله طب انت بتعمل يعني بتعمل اللي مش مستحمل الناس تعمله فكر بطريقه كده تلاقي صحيح بدل انا عاوز الناس كلها بطيئه في غضبها خليك انت كمان بطيء في غضبك البشاشه يقولوا الابتسامه والبشاشه هي اللغه العالميه الاولى اللي تربط البشر كلهم ببعض لو رحت اي بلد ما تعرفش لغتها لو ابتسمت اللي قصادك عاده بيبتسم لانه مش فاهم حاجه ولا انت فاهم حاجه مش مهم انما هي الابتسامه لغه وبعدين الابتسامة تقدر تتبادلها حتى مع الطفل طفل ما بيعرفش يتكلم سنتين ثلاثة تبتسم في وشك يبتسم في وشك تكشر يجري منك يبقى فاهم في لغة برضه في لغة فالبشاشة لغة راقية وسهلة وكلنا نفرح لما تدخل على أي مكان تلاقي اللي قصادك بشوش مش كده؟ لأنه الكنيسة فاهمة تصوروا الكنيسة قدام المذبح بتعلم الناس ألف بيت تعاملات بتقول لهم وصايا طبيعية تلقائية المفروض لأنها عارفة إن الراجل يرجع من شغله حاجة هتفرق معاه نفسيا جدا إن يلاقي امرأته مبتسمة في وشه وهي لو عاوزة تعاقبه هتعرف هتكشر هتخليه يرجع شغله على طول يبقى مش عاوز يروح طيب وانت داخل بيتك داخل مبتسم ولا مكشر ان كنت عاوزها تقابلك ببشاشة خليك دايما بشوش عاوز كل شخص يقابلك ببشاشة خلي وشك دايما بشوش هتريح كل الناس وهتلاقي انك انت بتجبر اللي قصادك بعد شوية انه يعاملك بالطريقة دي دايما الخير يكسب الخير دايما يكسب حتى لو على مدى طويل بس لازم يكسب إذا كنت عاوز الناس بشوشة في وشك لازم تتعلم تبقى بشوش يبقى خدنا من الألف اهتمام واحترام وإنصات وخدنا من البه بساطة وبشاشة وبطء الغضب ناخد من الته تلمس الأعذار شوفوا بقى كلنا لما حد يجي يلومك تلاقي الكمبيوتر اللي جواك اشتغل أسرع ما يمكن وطلعت عذر مقنع جدا مش محتاجة ذكاء دي مفيش حد فينا تقريبا ما بيعملش كده على طول تلقائية اتأخرت ليه أصل على طول ما فورا في إجابة المرور الجو المشكلة هتلاقي إنما تلاحظ إن أغلب الناس اللي بتعذر نفسها ما بتعذرش تعذر الناس لو حطيت نفسك مكان الآخر هتلاقي المأمورية مش صعبة انت تحب ان الناس تعذرك لان محدش فينا ما بيغلطش محدش ما بيأثرش وانت لما تكون مقصر او مخطئ بيبقى نفسك اللي قصادك يعذر ويقدر مثلا رايح مشوار وحاسس بذنب وبعدين تفاجأ ان الناس ما حسستكش خالص بالمشكلة تبقى راجع مبسوط قوي طب ما تعمل كده مع الناس ما تعمل كده مع كل الناس حتى اللي يغلط في حقك ما تعديها لأنك نفسك الناس تعدي لك ما تعذر زي ما الناس أحيانا الكويسين بيعذروا فتلامس الأعذار هتلاحظ أنه فضيلة بنطلبها من كل الناس وساعات ما نفكرش نعملها أبدا نعرف نعذر جدا نفسنا ما نعرفش نعذر الناس الته التانية تسامح قريبة ليها شوية التسامح يمكن أعلى من تلامس الأعذار بقى حد غلط في حقك في ناس كتيرة ما تعرفش تسامح أو يسامح بس ما يعرفش ينسى مع إن أنت أكيد غلط وفي حق الناس وفي حق ربنا وبدل المرة مرات وطبيعي أنت بتتوقع إن اللي قصادك سامحك ونسي أنت بتتوقع كده مش بس بتبقى عاوز أنت متوقعها حاجة حق حاجة حق ما أنا قلت sorry فطبيعي لازم يكون نسي طب كويس طلعت من بقك طبيعي يكون نسي طب أنت نسيت ولا لأ بدل أنت متصور إنها حاجة طبيعية بدل قلت sorry اللي قصادك يغفر وينسى حتى اللخبطة اللي حصلت طب انت ليه مش راضي تنسى ده انت ساعات تبقى مش راضي تسامح فتلاقي كل الوصايا فعلا اللي قالها ربنا يسوع موجودة في الآية دي كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا به صحيح محدش فينا مش عاوز الناس تسامح على أي تقصير وأي خطأ طب سامح التشجيع محدش فينا كبار وصغيرين ما بيفرحش بكلمة التشجيع مهما كبرنا صدقوني ومهما عملنا إنجازات في حد فيكم في ست النهاردة تطبخ ما تفرحش إن ولادها وأحفادها وجوزها وهي بتطبخ للمرة المليون في حياتها يقولوا لها أكلك حلو هتفرح برضه حتى لو هي 80 سنة هتبقى سعيدة جدا بالكلمة دي محدش ما بيفرحش بالتشجيع محدش طيب إذا كنت عارف إن ده احتياج طبيعي أنت بتفرح قوي إن اللي حواليك يقولوا لك موقفك حلو شكلك حلو إنجازاتك حلوة آه، كلامك حلو. أي حاجة طب أنت تحرم الناس ليه من التشجيع بدل أنت مستني من الناس كلمة تشجيع شجع شجع تشجيع يخلي الحياة طعمها حلو احنا في مصر كلنا نقاد على أعلى درجة مع أننا ما بنفهمش حاجة في النقد لأن النقد العلمي أنك لازم تبرز الإيجابيات قبل السلبيات إنما إحنا النقد عندنا يعني تشوف الغامق بس إنما ما حدش فينا بيعرف يشجع نادرا ما يتقال كلمة كويسة المثل المشهور بقى اللي بقوله يرجع الطفل من دول جايب تسعة من عشرة فاكر نفسه عامل إنجاز يلاقي مامته تقول له إيه واللي جاب عشرة أحسن منك في إيه الله طب وبعدين يطلع بقى كاره عيشته وكاره الدنيا التشجيع يا جماعة يدي بهجة في الحياة ربنا يسوع له المجد مشجع جدا شوفوا لما يقول للسامرية الساقطة الساقطة بكل معاني الكلمة بالصدق قلت وهو شخص محترم جدا هي مش عارفاه بس ده يهودي اليهود دول بالنسبة لهم حاجة كبارة قوي وشكله معلم ده المعلمين دول حاجة كبيرة قوي وبعدين يقول لها بالصدق قلت وزكى المحتقر اللي كل الناس بتكرهه بيناديه باسمه ويقول له لازم ادخل بيتك دونا عن كل الناس دي مشجع جدا وبعدين بطرس بسذاجة في مرة يقول له يا رب احنا اخترقنا كل شيء وتبعناه كان ممكن يقول له سبت ايه اخويا شوية سمك ايه تركنا كل شيء وتبعناك انت هت شوفوا بقى التسبيح يقول له شوف يا حبيبي ليس احد ترك إلا ويأخذ مئة ضعف في هذا الزمان وفي الظهر الآتي حياة أبدية يا رب بصراحة هو ما سابش حاجة طب خليها البولس ده اللي ساب أراضي وساب فلوس وساب كرامات وبتاع إنما بطرس حتة شبكة وشوية سمك ها قد تركنا كل شيء يا عم بقيت رسول محترم لكن انما ربنا يكسفوش كلام مشجع جدا ومفرح جدا مشجع جدا التشجيع احنا كلنا محتاجينه طب نعرف نقدمه ولا لا جرب كده صدقوني تدريب جميل قوي ويناسب قوي ايام الفرح اللي احنا فيها انك تفكر انك في يوم كده تاخده من, اليو... من الصبح بالليل كل شخص تقابله تقول له كلمة كويسة غالبا هتفشل فشل ذريع اقصد ايه هتكتشف انك ما تعودتش ما تعودتش هتكتشف انها يا يعني هتكتشف انك بتنقد كتير قوي وما تستاهلش حاجات كلها صغيره كانت تعدي وكان ممكن تبص على الحاجة الحلوة مش الحاجة الوحشة ويبقى اليوم حلو ولا تعكر نفسك ولا تعكر اللي قصادك. أنت عاوز إيه من الناس؟ عاوز من الناس يصبروا عليك. الصبر. طب هل تتحلى بالصبر؟ يعني يقول لك فلان مش عارف إيه طب اصبر عليا شوية. طيب بعدين. طيب بما إنك تنتظر من الناس الصبر. ليه ما بتصبرش ليه لما حد يقول لك استنى عليا شوية تقول له لا ما بستناش فاكرين هنا مثل المديونين لما واحد كان مديون برقم كبير قوي لربنا وقال له اصبر عليا حتى اوفيك الجميع وهو كذاب ما يقدرش يدفع حاجه قال له روح لخلاص لحالك امشي خلاص مش عايز منك حاجه قام راح مسك في اخوه كان عليه رقم تافه قال له اصبر عليا ده كان يقدر يدفع التاني لأن الرقم صغير قال له لا ما بصبرش أنا ما بصبرش الفلوس تدفع دلوقتي يا فيها سجن لما بلغوا بقى صاحب الشأن حزن بقى أنا سامحتك في ده كله وصبرت عليك في ده كله وأنت ما عرفتش تصبر على أخوك يومين ثلاثة يجمع لك القرش اللي عليك الصبر أنت عاوز من الناس تصبر طب ما تصبر أنت كمان الصدق كلنا نحب ان الناس تتعامل بصدق محد... كلنا بنكره الكذب حتى اللي بيكذبوا مش كده حتى اللي بيكذبوا بيكرهوا الكذب هل فينا حد بيقبل ان حد يكذب عليه كذبه مار طيب بما انك بتكره الكذب اوعى تكذب بما انك ما تحبش ابدا حد يكذب عليك اوعى تكذب على حد لما نفتكر قصة يعقوب لما كذب على ابوه قال له انا عيسو وخدع اخوه في الاخر خاله قعد يكذب بيه يكذب عليه ويطلع عينيه وبعد شوية ولاده كذبوا عليه كذبة عمره قالوا له يوسف ابنك مات وما كانش مات وصدق صدق زي ما ابوه قبلها بخمسين صدق ان ده عيسو خد البركة اكيد ندم ندم عمره لما عرف انه اتضحك عليه خليك صادق مع الناس خليك صادق عشان انت عاوز الصدق من الناس اذا خليك صادق مع الناس خليك صديق صداقة بقى مش بس صادق انت تحب ان الناس تعاملك فريندلي مش كده ركبت قطر تحب ان اللي يقعد جنبك يبقى لطيف معاك يبقى مؤدب يبقى ذوق يبقى صديق وكل شخص تحب انه يعاملك بنوع من الصداقة طب ما تخليك كده مع كل الناس إذا كنت مستني دي من كل الناس اتعامل مع كل الناس بنفس اللي أنت مستنيه منهم أرجع تاني أفكركم إحنا بنعمل إيه مش كل ما تريدوا إحنا بنعمل كل ما يفعل الناس بكم افعلوا إحنا فاهمينها غلط إنما ربنا يسوع حط كلمة مهمة قوي كل ما تريدوا أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم نرجعهم اهتمام انصات احترام بساطة بشاشة بطء غضب تسامح تشجيع صبر صدق هختم بحاجة صغيرة بقى تصور ان اللي يعيش بالمبدأ ده مش آية ولا حاجة بس فكرة تنفع فكرة إيه بقى؟ ده الموضوع ممكن يكبر ويقلب حاجة حلوة قوي كل ما تريدون أن يفعل الله بكم هي الآية بتقولش كده ها؟ كل ما تريد أن يفعل الناس بكم محدش يحفظ حاجة غلط افعلوا أنتم أيضا هكذا بالناس تنفع ولا لا فكروا فيها كده كل ما تريدون أن يفعل الله بكم أيوة دي, دي أهم من اللي فاتت يعني أقصد إيه أيوة أنا عاوز ربنا بقى أنا اللي أقول له يعمل معايا إيه بس دي مهمة أوي خلاص ماشي ربنا موافق بس قول لنفسك اللي هتقوله لربنا مع الناس تبان في كام آية زي الآية البسيطة اللي احنا حافظينها طوبى للرحماء لأنهم يرحمون يعني إيه مش أنت عاوز ربنا يعاملك بالرحمة تقدر تبقى رحيم جدا عشان تدخل من باب الرحمة الواسعة مش هي الآية كده أنت عاوز ربنا يعاملك برحمة متناهية ارحم الناس ارحم الناس بكل معانيها اعذر وسامح وفوت وكبر ودي واتعب وضحي لأن طوبى للرحماء لأنهم يرحمون ده هتخلي ربنا يعاملك بالطريقة اللي أنت عاوزها طوبى للرحماء لأنهم يرحمون آية تانية تقول إيه اعطوه تعطوه آية جميلة أوي كلمتين ادي تاخد طب أنا يا رب بدي قليل هتاخد قليل مش أنت اللي حكمت من يزرع بالشح الشح أيضا يحصل ومن يزرع بالبركات البركات أيضا يحصل قاعد يطلع العشور من تحت الدرس هتلاقي الدنيا ماشية بالزق هتمشي بس بالزق واحد بقى بيطلع من غير ما يفكر تلاقي الدنيا ماشية من غير ما تفكر ماشية لوحدها ماشية جميلة هو وعد ربنا كده اعطوا تعطوا وبعدين في الحتة دي بقى ربنا قال لا وانتوا فاكريني هعملكم على قدكم وانا هعمل عقلي بعقلكم بس انت وريني حتة انا هوريك بقى كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في احضانه دي ما يشرحهاش غير ست فلاحة من الصعيد تيجي الفلاحة كده ايه لابسة اوسع جلابية عندها لما تكون هتاخد بقى الاجرة والاجرة عند الفلاحين مش فلوس ساعات زمان كان يحطوا ايه القمح والغله والحاجات فتلبس الجلابيه الواسعه قوي وتفتح كده الفستان يبتدوا يعبوا طبعا واسع وبعدين هي عشان واعيه تاخد من احسن نوع جيدا وبعدين تقعد تهز وهما بيحطوا عماله تهز ليه عشان كل الفراغات اللي تحت تتملي وهي واعيه واخدين بالكم فايه وتتكبس الحاجه وهي تقول له لسه ما اتملاش كيلا جيدا ملبدا ملبدا دي بقى معناها ايه مين شاطر ها ايوه قافش في بعض فتلاقي ايه كميه اكبر ملبدا يعني ملزق في بعض ما هو اللي ملزق هيشيل اكتر وبعدين خلي بالك يقول لك ان ما كنتش تمشي تدلدق ما بقاش ربنا يعني ما تطلعش من عندي كمان على قد الحاجه برضه فائضا طب ما خسرت اللي بيقع لا مش خساره بس كل ده قصاد كلمة ايه اعطوا التانية بتاع عشر كلمات تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم افتح ايدك على قد ما تعمل هي القصة اعطوا تعطوا انت عاوز ربنا يديك بدون حساب ما تدي من الناس بدون حساب عمال تعطر ليه وتحسب ليه هو ربنا ما بيحسبش استغل الحتة دي في ربنا مبدأ ثالث برضه عارفينه كلنا لا تدينوا فلا تدانوا أظنكم عارفين القصة اللي هختم بيها فعلا الراهب البسيط الساذج اللي دخل الدير وكان على قده وبيحفظ على قده وبيقرا على قده وحالته كلها على قده وبعدين جه يموت عجز بقى وكبر وخلاص جت ساعته فتلموا الرهبان وهم حاسين ايه ده ده هينفع ده ولا مش هينفع عند ربنا حياته كلها ما يعني ما فيهاش بقى السهرات طويله بقى واصوام طويله ونسكيات طويله راجل على قده فلقوه كشر كده وهو في غيبوبه وبعدين ابتسم قالوا له ايه الحكايه انت بتشوف ايه دلوقتي قال لهم لقيت الشياطين جايين يقولوا لربنا ده كان راهب مستهتر كسلان ما بيعملش حاجه فانا اترعبت فقلت له يا رب أنا متفق معاك على آية واحدة بس أنت قلت لي ما تدينش مش هدينك أنا من ساعة ما دخلت الدير ده ما دنتش حد من اللي حواليا فأنا بطالبك باللي عليك أنت قلت مش هدينك ما تدنيش قال له خلاص متفقين وتبخروا الشياطين شوف ها ما فيش حد ما بيدنوش اه فنقصد شوف الفكرة انه لو عرفنا آم، نعمل مع الناس اللي عاوزين ربنا يعمله معانا هتلاقي المأمورية سهلة قوي هتلاقي الكتاب كله مشي لوحده كل اللي انت عاوز تاخده من ربنا اعمله بنفسك مع الناس اغفر للناس هتلاقي ربنا يغفر لك ادي للناس هتلاقي ربنا يدي لك استر على الناس هتلاقي ربنا يستر عليك بارك الناس هتلاقي ربنا يبارك لك آه، خليك سخي مع الناس ربنا يديك بسخاء حب الناس ربنا هيحبك ربنا هيحبك كرم الناس ربنا يكرمك شوف كل حط كل حاجة هتلاقيها تمشي لإلهنا كل مجد وكرامة الأب